السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله لازلنا مع أجمل رحلة وأمتع رحلة في الوجود كله رحلة إلى الله رحلة إلى معرفة الله رحلة إلى معرفة الأسماء الحسنى اللي هتغير حياتنا وهتغير كل شيء في نظرتنا في الحياة إحنا لازلنا مع اسم الله الكافي لازلنا بنتكلم عن المعنى الأول من معاني اسم الله الكافي الكافي لاحتياجات البشر كلهم على وجه الأرض اللي بيكفي 8 مليار بني آدم وقلت لكم إن في معنى مأثر فيا وبقرا فيه بقالي سنتين عشان افهم المعنى ده إيه إيه ال- ان ربنا الكافي بيجهز الارض من ملايين السنين عشان تكفي احتياجات الانسان يعني لما قرات العلماء متخصصين في نشاه كوكب الارض ذهلت يا اخوانا والله والله ذهلت مش عايز اقول لكم يعني كاد عقلي ان يطيش علماء العالم كلهم مذهولين هو الارض اصلا كانت كتله غاز فقيره جدا بدايه الارض شويه غاز كده فصلوا عن الشمس والشمس نفسها كتله غاز فقيره جدا في ناس بتقول لك الارض جابت المعادن بتاعتها من الشمس لما جت تفصل عنها يا حبيبي الشمس نفسها نجم بسيط جدا لا ينفع يكون حديد ولا ينفع يكون معادن ولا ينفع يكون اي حاجه من الثروات المعدنيه اللي موجوده في الارض يعني الارض اصلا يا جماعه كانت كتله غ... كتله غاز فقيره جدا والشمس نفسها كتله غاز فقيره جدا والارض انفصلت عن الشمس يعني ما ينفعش نقول ان الارض جابت الثروات المعدنيه اللي فيها من الشمس ده كلام علميا ما- يعني تخريف علميا ما ينفعش ان احنا نقول ان الارض جابت الكنوز اللي فيها من الشمس لان الشمس اصلا نجم فقير جدا الارض جابت الذهب اللي ماليها منين الارض جابت الحديد اللي فيها منين الارض جابت المعادن بتاعه جدول العناصر الدوريه ده كله منين الارض جابت مليارات اطنان الفحم والبترول منين ما كل الاحتياجات مستحيل كان انسان يقدر يعيش ولا حضاره ولا كائن حي يكون جسمه اصلا من غير الحاجات دي كلها ده ده تبع اسم الله الكافي شوفوا ربنا بيقول ايه وانزلنا الحديد انزلنا يعني ثروات كتير جدا مستحيل كان يبقى في حضاره ولا حياه ولا اي نوع من انواع الحياه الا لو- لو ربنا انزلها من السماء الله سبحانه وتعالى هو اللي اتى بيها الى الارض من اماكن مستحيل كنا نقدر نجيبها منها سواء انفجارات نجميه عملاقه من النجوم الغنيه بالمعادن مش زي الشمس بقى شمس نجم فقير جدا فالنجوم دي لما تنفجر تبث المعادن بتاعتها تيجي على وجه الارض او من اي مصدر اخر الله وحده هو الذي يعلمه انا يعني قرات كتب اجنبيه مترجمه لعلماء كبار جدا زي كتاب مثلا Impossible Planet اللي هو كوكب المستحيل دكتور هيروس العلماء يا جماعه مذهولين ازاي الارض تحولت من كتله غاز وغبار شويه غاز كده الى ارض مذهله بالمشاهد الطبيعيه اللي احنا بنشوفها دي الارض بتستضيف 20 مليون نوع كائن حي العلماء بيقولوا ان الرحله المذهله لتحول الارض من كتله غاز للجنه اللي احنا شايفينها دي عامله بالظبط زي الرحله المذهله لتحول الانسان من حيوان منوي الى انسان في ألف مليار خليه متخصصه كل خليه منها محتاجه مئات السنين من دراسه العلماء عشان يفهموا معجزات ربنا في خلقها العلماء مذهولين ازاي ربنا الكافي هم طبعا مش معترفين بالله الكافي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل هم بيدوروا على اسباب ماديه لل- للذهول اللي هم شايفينه ده ولكن احنا بنتكلم كمؤمنين بالله بفضل الله سبحانه وتعالى ازاي ربنا الكافي كفى الارض من كوارث كونيه كان المفروض الارض دي تتنسف وتتدمر من ملايين السنين ازاي الارض نجت عبر مليارات السنين من الوحوش المرعبه في الفضاء الكوني يا جماعه الدنيا بره مش بيس ولا حاجه يا جماعه بره كوكب الارض لو بصينا من الشباك على الكون والله العظيم قلوبنا هتتخلع من مظا... من من اسباب الرعب والهلع والاشعه الكونيه وال- واصطدامات النيازك والاصطدامات المجريه وانفجارات الكواكب النجوم العملاقه السوبر نوفا والثقوب السوداء اللي بتبتلع وبتفرم النجوم فرم وبتفنيها انت الدنيا بره يا جماعه رعب يعني هشبهها لكم بالظبط بالظبط بالظبط لما قرات في العلوم ديت لقيت بالظبط الاحساس زي بلد فيها حرب اهليه مرعبه بين جيشين والشوارع كلها خراب وقنابل ودمار وغارات يعني زي دول كتير قوي في العالم مليانه حرب اهليه و- ومدافع ودبابات في الشوارع وواحد بقى جه نص الليل مزاجه الحلو كده حس انه جعان فقام نازل قعد يتمشى على رجليه في شوارع المدينه رو- عشان يروح لمحل سندوتشات شاورما وحاجه ساقعه على بعد 50 كيلومتر من البيت بتاعه وهو قاعد بقى حاطط ال- ال- ال- الوكمان في ودانه قاعد يسمع اناشيد جميله وراح كل وتعشى ورجع سليم مية في المية أنا عارف أنتوا دلوقتي بتقولوا إيه صح النوم صح النوم يا مولانا أنت سرحت في الخيال ولا إيه ده مستحيل يكون واقع هو ده بالظبط يا جماعة بالظبط دي قصة كفاية الله الكافي للكرة الأرضية من انفجارات النجوم المرعبة اللي حوالينا من الثقوب السوداء المرعبة أخطر وحوش كونية المقابر الكونية الثقوب السوداء دي الترب بتاعة الفلك اسم- من الاصطدامات المجرية المرعبة اصطدامات المجرات ببعض من قصف الشهب والنيازك المرعب احنا قاعدين الوقت على وجه الأرض اه، وأنا بتكلم وأنت بتسمع دي معجزة لا يتخيل حد يعني قد ايه الله الكافي عمل لنا معجزه وكفانا اهوال وكوارث مستحيل لولا الله الكافي كنا نقدر نتقيها عشان نعرف ان الكافي عمل لنا كتير قوي قوي قوي على المستوى الكوني امال على مستواك انت كبني ادم ضعيف احتياجاتك بسيطه جدا الكافي ما يقدرش يسد احتياجاتك ما يقدرش يحل مشاكلك ما يقدرش ين- ي- ي- يشيلك من المصايب اللي انت فيها عشان اقول لكم يا جماعه ان المسافه صفر المسافه ما بين قدره الله وما بين تحقيق احلامك صفر المسافه ما بينك وما بين تفريج كرباتك صفر المسافه ما بينك وما بين رفع مستوى دخلك صفر بس لو دخلت على الله الكافي من باب الذل والافتقار علماء الفيزياء والجيولوجيا باركانها العشره وانواع علوم الجيولوجيا العشره بيقولوا ازاي الارض اتحمت من الاخطار الكونيه اللي حواليها وشبهوا ده على فكره التشبيه ده انا جايبه من كتاب Just 6 Numbers جايبه من كتاب لعالم فيزياء ملحد اصلا شبهوا ده بواحد غموا عينيه وكتفوه وقيدوه وجابوا 100 snipers 100 واحد قناص كل واحد منهم معاه رشاش مليان طلقات وقعدوا يضربوا فيه المية كل الخزينة بتاعة المية رشاش ولم تمسه رصاصة واحدة معجزة كفاية الأرض من الأخطار الكونية المذهلة أنت مش متخيل ربنا حماك من إيه أنت إيه مشكلتك يعني إيه الطلب اللي أنت جاي على باب ربنا تقول إنك محتاجه يا ابني أنت ما أنتش متخيل ربنا عمل لك إيه انا لو اديتك مليار دولار تتكسف تطلب مني ربع جنيه انا لو اديتك ألف فدان تتكسف تطلب مني قيرتين حبيبي ربنا عمل لك اللي مفيش بعد كده اي طلب ليك يساوي شيء بالنسبه للي ربنا عمله لك الانسان العلماء مذهولين الانسان محتاج مخزون طاقه مذهل عشان ال 8 مليار بني ادم يقدروا يشغلوا مصانعهم ويقدروا يجيبوا مصادر لت- لتحريك عربياتهم ويقدروا يعيشوا على الارض الارض جابت مخزون الطاقه المذهل من البترول والغاز والفحم ده منين ده تبع اسم الله الكافي مين اللي كفى احتياجاتنا ده يا جماعه من خلال 22 انقراض جماعي حصلوا على مدى 600 مليون سنه انقرض الديناصورات حرائق الغابات عبر 600 مليون سنه هم اللي كونوا مخزون الطاقه المذهل في باطن الارض شوفوا ربنا بيرتب احتياجات الكره الارضيه واحتجا- واحتياجات ال 8 مليار بني ادم من قد ايه العلماء مذهولين الارض جابت كنوز المعادن اللي فيها دي منين الذهب اللي ماليها اليورانيوم الفضه الفسفور النحاس كل دي معجزات انت فاكر ان ده عادي عادي مين يا ابني انت لو دخلت بيتك لقيت تماثيل ذهب ولقيت ثلاجه مليانه خرفان مشويه ولقيت آه، خزنه مليانه آه، ملايين الدولارات هتقول عادي عادي مين يا ابني فكر بس الكلام ده جه منين الارض فقيره جدا والشمس فقيره جدا ولولا هذه الثروه المعدنيه لم يكن هناك حياه على وجه الارض لان كل اجساد البشر جسمي وانا بتكلم اهو لساني اللي بتكلم بيه عينيك اللي انت بتبص عليا بيها دلوقتي اجساد الكائنات كلها متكونه من المعادن دي احنا عباره عن شويه معادن وبعد كده اتنفخ فيها الروح فلولا هذه الثروه المعدنيه لكان في حياه ولا كان في حضاره المعادن دي بقى جت منين الذهب والدولارات اللي دخلت لقيتهم شقتك لقيتهم مالين شقتك بالليل دول جم منين مش لازم تفكر الله الكافي كفانا احتياجاتنا من المعادن منين آه، ركزوا معايا يا جماعه في المعلومه دي لان آه، يعني يعني في ناس ممكن قلوبها تتحرك فعلا وتفهم يعني ايه ربنا عظيم ويعني ايه ربنا كافي لما تعرف المعلومه دي لو نظرت على الارض من 4.5 مليار سنه مش هتلاقي حاجه اصلا ما كانش في حاجه اسمها ارض اصلا مفيش لو نظرت على الارض من 2 مليار سنه كنت هتلاقي غلاف جوي مسمم بيشتي ميه نار امطار حمضيه وقشره ارضيه مسممه يعني لو طلعت لك طماطمايه تبقى طماطمايه مسممه وفيها ماء مسمم الميه اللي في الارض كلها سم المعادن كانت لسه بتدوب في الميه وكانت مسممه الميه ال- لو نظرت على الارض من مليار سنه هتلاقي كوره من النار ملتهبه الارض كانت كوره من النار منصهره من كتر الحر اللي فيها لو نظرت على الارض من 500 مليون سنه هتترعب من قصف النيازك المرعب اللي بيدمر كل شيء لو نظرت على الارض من 400 مليون سنه هتلاقي ديناصورات في كل مكان مستحيل انسان يقدر يعيش احنا وصلنا للجمال والجنه اللي احنا عايشين فيها دي ازاي المناظر الطبيعيه اللي بتخلع قلبي وقلبك واحنا في جلسات التفكر في خلق الله كل احتياجنا من الاكسجين موجود كل احتياجنا من الطاقه موجود كل احتياجنا من المعادن موجود اتعلمت من القراءه في كتب الفيزياء وكتب الجيولوجيا وكتب نشاه الارض ان لولا قصف المذنبات للارض ما كانتش تربه الارض بقت خصبه للزراعه واخراج الاكل اللي بياكل 8 مليار انسان ولولا 33 انقراض جماعي للكائنات الحيه على وجه الارض قبل نزول الانسان لما تكون البترول ولولا حقا- حرائق الغابات عبر 600 مليون سنه قبل نزول الانسان لما تكون الفحم والثروه المذهله من الفحم على وجه الارض ولولا انفجارات النجوم العملاقه اللي مليانه بالحديد والمعادن بجانب الارض لما جاءت المعادن الى الكره الارضيه وما كانت الكره الارضيه مملوءه بالمعادن بتاعه الجدول الدوري اللي المفروض حضرتك تبص له وقلبك يدوب من تسبيح ربنا الكافي ازاي ربنا رزقنا بكل ده يا جماعه عارف ان الكلام صعب بس المفروض ان احنا نقرا عيب عيب ان ال- الغرب وهم مش عشان ربنا خالص يقتلوا نفسهم عشان يكتشفوا الكلام ده واحنا المسلمين مش قادرين حتى ان احنا نقراه مش قادرين حتى ان احنا نفهمه يا جماعه اللي انا عايز اقوله ان ورا الكره الارضيه اللي بتكفي احتياجات البشر كلهم قصه مذهله عجيبه كتبها الكافي سبحانه وتعالى بمعجزات قدرته عشان نيجي النهارده نلاقي كل احتياجاتنا متكفيه على وجه الارض وما بنفكرش فقط الا في احتياجاتنا الخاصه حضرتك محتاج شقه تسكن فيها انت ما انتش واخد بالك انت في مليار حاجه رب الكافي خلصها لك هل تعلم ان رغيف العيشه اللي انت هتاكله بكره الصبح او هتفطر عليه بكره باذن الله سبحانه وتعالى وانت صايم الله مسخر فيه 360 جندي من جنوده اخر جندي منهم هو الخباز اللي خبز لك رغيف العيش الله سخر السحب والرياح والبحار والقوانين الفيزيائيه كلها عشان رغيف العيش بتاعك الله كفاك وانت مش حاسس قصة كفاية الله ليك قصة مذهلة المفروض تخليك تبكي دم وانت ساجد لربنا وبتلجأ إليه في كل أزمة وتقول له كفيني يا كافي اكفيني يا اللي كفيت الكون كله اكفيني يا اللي حولتها من خرابة لجنة حول لي حياتي من خرابة لجنة معنى جميل قوي يا جماعة بس احنا مضطرين ان احنا الرحلة بتاعتنا محططة كتير فاحنا مضطرين آه، لتركبن طبقا عن طبق ما فيش وقت نقف عايزين ننقل للمعنى الثاني الكافي لاحتياجاتك المالية والمادية كلنا أعباء حياتنا كتير قوي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل شوف ركز ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فكرت قبل كده في كلمة ما يعبأ الكلمة دي معناها ان انت اعباء حياتك كتير قوي اي دولة تقول لك اعباء آه، ال- الطبقة الفقيرة في المجتمع مفيش دولة تقدر تشيلها نشيل اعباء المواطن ازاي ربنا شايل اعباء الكون كله يا جماعة انا محتاج اسأل اي واحد منكم متجوز وعنده ثلاث اولاد او اربع اولاد انت احتياجاتك الشهرية الشهر اللي فات كانت كام تخيل واحد شغله هو المصدر الوحيد لدخله والمصدر الوحيد انه يكفي بيته وفجاه حصل له مشكله في الشغل وبقى مهدد بالرفض ومهدد بالطرد ومهدد ان يتعمل له قضيه فجاه واحد مركزه كبير قوي قوي تدخل اللي صاحب المركز الكبير ده وقف معاه وامر مدير الشغل انه ما يحركش اي ورقه ضده بيبقى احساسه ايه في اللحظه دي ده كان هيضيع وفي واحد تدخل وانتشله من الضياع هو ده اللي لازم تحس بيه تجاه الله الكافي اللي بينجدك كل شهر اللي بينجدك كل ميعاد لدفع قسط جمعيه اللي بينجدك كل ميعاد لاداء دين عليك انا عايزك تركز معايا لو جنبك موبايل تقفله لان اللحظه دي بس لو انت افتكرتها والله العظيم انت دموعك هتنزل دلوقتي انت كنت في بطن الام وكان في معجزه مذهله ما تقدرش تدفع ثمنها لو سجدت لربنا طول عمرك اسمها الحبل السري الحبل السري كان بيدخلك الاكل وكان بيدخلك خلايا المناعه وكان بيدخلك الاكسجين وعند الولاده فجاه الحبل السري اتقطع متخيل فجاه كل امداد في حياتك اتقطع عنك فجاه شريان الحياه الوحيد اتقطع عنك طب هتعمل ايه هتاكل منين هتشرب منين كان في شريان واحد للحياه في نفس اللحظة اللي الشريان الواحد ده اتقطع فيها ربنا فتح لك شريانين للحياة حبلين للنجدة اللي هم ثديي الأم اللي هم في قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين في ال- بعض المفسرين قالوا في قول الله وهديناه النجدين ان من ضمن معانيها اي هديناه الثديين عند الولاده نجده له من الجوع والموت والهلاك يعني ربنا نجدك في اكتر لحظه كنت هتضيع فيها لو ما كانش نجدك النجده دي انت كنت ضاعت كنا بندرس في كليه الطب ان وكانت معلومه غريبه بالنسبه لنا كلنا ان المعلومه الوحيده اللي الانسان بيتولد وهو عارفها في الدنيا كلها هي ازاي يرضع المعلومة الوحيدة اللي انت اتولدت عارفها واللي ربنا جعلها في جيناتك وجعلها في اعصاب دماغك المعلومة الوحيدة والمهارة الوحيدة اللي انت وانت اتولدت وانتم متدربين ربانيا عليها هي ازاي ترضع لولا هذه المهارة كان كل الناس ماتوا فور الولادة مين اللي بينجدك فتش عن الكافي في حياتك فتش عن الكافي في الماضي بتاعك والحاضر والمستقبل فتش عن الكافي من اول لحظة اتولدت فيها فتش عن الكافي وانت في بطن امك فتش عن الكافي في كل لحظه من لحظات حياتك وافتكر كم مره كفاك وانت مش مركز الاسم ده بيتعلق باكبر سبب لخطف الناس من ربنا لاختطاف قلوب الناس من الله الاحتياجات الماديه والحياتيه اجيب وقت منين يا رب امتى يا رب اقوم الليل امتى يا رب اقعد جلسه ذكر في مكان خلوي ده ده ولا في الاحلام انا امتى يا رب احضر دروس دينيه في المسجد او اسمع دروس دينيه على السوشيال ميديا امتى يا رب امتى اروح احفظ قران في دار قران امتى يا رب أ- الاقي وقت اروح اصلي تراويح وتهجد في رمضان امتى يا رب الاقي وقت اروح اعمل حج وعمره امتى يا رب اقدر اطلع قوافل خيريه امتى يا رب اقدر الاقي وقت امشي فيه مع صحبه صالحه امتى يا رب اقدر الاقي وقت اشتغل فيه في الدعوه الى الله وطلب العلم امتى يا رب انا ما عنديش دقيقه لكن الاسم ده اسم الله الكافي ربنا وفر لك بيه عمرك ووعدك انه هيحمل عنك اعباء الحياه اسم جميل قوي ما نقدرش ان احنا نعيش من غيره والله ما نقدر يا جماعه من غير اسم الله الكافي الانسان كان اتجنن من كتر ال- ال- ال- المتطلبات بتاعه الحياه لو كان ربنا كلفه ان هو يكفي نفسه مستحيل يكفي نفسه ازاي احنا مش متخيلين احنا عايشين في كفايه الله سبحانه وتعالى نكمل ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه رحله جميله مع اسم من اجمل اسماء الله اللي اثبته له العلماء علماء اهل السنه والجماعه اسم الله الكافي اللهم اكفنا بحلالك اللهم اكفنا بحلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك